السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إيه، عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت يعني السائل قال صدقت فقال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت ثم قال فأخبرني عن, الس... عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا سيدنا عمر بيقول ثم انطلق يعني السائل فلبثت مليا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم حديث حديث سيدنا جبريل عليه السلام من من أعظم أحاديث الإسلام والحديث فيه إشارة في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فكأن الحديث ده فيه مراتب الدين وشرح الحديث ده فيه في كلام يطول جدا لكن احنا هنكتفي ببعض الإشارات في معاني الحديث علشان ما نطولش على الناس بداية الحديث آه، قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد يعني فجأة واحنا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام في في المسجد في حلقة لقينا واحد داخل علينا لابس لبس أبيض وشكله مختلف مش معروف من المدينة وبما انه المفروض ان هو مش من المدينة فالمفروض ان هو يكون جاي من سفر فيبقى عليه اثر السفر متبهدل في اشعث اغبر فلقيناه ان هو جاي ايه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المجلس فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقعد ايه جلسة المتعلم ففي ادب طالب العلم ان أدب ان طالب العلم يكون متأدب في في في الشكل بتاعه في اللبس بتاعه يبقى ليه هيئة يبقى ليه سمت كويس ورايح يطلب العلم وفي تأدب بين يدي الشيخ بين يدي المعلم قال فايه حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ايه ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام طبعا النداء يا محمد هو الصحابة إيه كانوا بيقولوا بينادوا النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله يا رسول الله إيه ما كانش في حد من الصحابة يقول كده لكن دي كانت عادة الأعراب يعني ممكن الأعراب من البادية حول المدينة ممكن حد هو اللي يقول كده بسبب ايه ممكن الجهل الغلظة الجفاء فالصحابة توهموا ان ان السائل ده ممكن يكون من الاعراب بما انه هو بيقول يا محمد اخبرني عن الاسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يجاوب قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال صدقت الجزء الأول من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام ده هيجي معانا بإذن الله في حديث ابن عمر في الحديث بعد كده اللي هي أركان الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يجاوب ويعرف الإسلام قال الإسلام هو العبادات الظاهرة العبادة اللي بالجوارح اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج إيه، كل دي عبادات بالجوارح إيه، عبادات ب... عبادات ترك عبادات ب... بالنفقة بالمال عبادات بالجوارح فاللي هو العبادات الظاهرة فكأن في دايرة اللي هي الدايرة الواسعة دايرة الإسلام فلما النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإسلام فالسائل اللي هو سيدنا جبريل قال صدقت سيدنا عمر بيقول فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني المفروض اللي بيسأل مش عارف الإجابة فاحنا تعجبنا ان هو ازاي بيسأل وفي نفس الوقت يقول له صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من دايرة الإسلام اللي هي العبادات الظاهرة اللي بالجوارح لدايرة أضيق منها شوية اللي هي دايرة الإيمان يعني الإسلام هي درجة هي مرتبة في الدين في درجة أعلى منها اسمها درجة الإيمان وفي درجة أعلى من الإيمان اسمها درجة الإحسان كأنه كده إيه مثلث في تحت كده إيه قاعدة المثلث دي الإسلام دي اللي فيها كل الناس يعني كل الناس تجتمع على الإسلام لكن في حاجة أعلى من الإسلام في درجة أعلى من الإسلام اللي هي درجة الإيمان زي في الحديث هنا درجة الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام قال في تعريفها هنا في الحديث هي ال- الأعمال الباطنة الغيبيات أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره زي في أواخر سورة البقرة قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فازاي الإنسان ده الهدف بقى من من حديث النهاردة ازاي الإنسان ينتقل من درجة ال- الإسلام لدرجة الإيمان هنضرب مثال واحد علشان نفهم المعنى ده واحنا كنا أشرنا ليه ب- ب- بتوسع في في تفسير سورة الحجرات ممكن ترجعوا للدرس الأخير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهنا في فرق بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان يعني أنا دلوقتي مسلم بصلي وبصوم وبزكي و- ولو معايا قدرة مالية وبدنية بطلع حج لكن الدرجة اللي أعلى درجة الإيمان في فرق يعني في فرق بين لو ضربنا مثلا مثال في ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله مثلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر في فرق بين واحد في عندك ركن من أركان الإيمان اسمه الإيمان باليوم الآخر فرق بين المسلم والمؤمن المسلم هو تقول له أنت عارف إن في يوم قيامة يقول لك أه عارف إن في يوم قيامة انت آه، يعني ايه ايمانك ان في يوم قيامه يعني ايه اثر ايمانك ان في يوم قيامه لازم الايمان ده يترتب عليه عمل يعني هنا انت بتقول له انت مؤمن بيوم القيامه يقول لك اه مؤمن طيب يعني ايه ايمانك ان انت انت مؤمن بالملائكه يعني ايه مؤمن بالملائكه إيه هيقول لك مثلا يعني انا مؤمن ان الملائكه موجودين طيب فين ده نقل ده للعمل اللي هيترتب عليه العمل يعني انت تقول له انت مؤمن بالملائكه يقول لك اه طب بعدين ايه العمل اللي ترتب على ايمانك بالملائكه فيبقى انت هنا في درجه لسه اقل من درجه الايمان يعني في درجه الاسلام ما خرجتش بره الاسلام لكن في درجه في حاجه اعلى منها ففرق بين واحد مثلا هتقول له ان خد بالك من ايمانك بالملائكه ان انت تؤمن ان في ملك قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فالعلم ده ان في ملك بيسجل كل كلمة انت بتقولها كل نظرة كل حاجة انت بتسمعها كل عمل انت بتعمله في ملك بيسجل ده ملك يمين وملك شمال فالمعلومة دي خلت عندك ايمان طيب الايمان ده هيعمل ايه هيعمل عمل هيخليك ان انت وانت بتتكلم تاخد بالك ان في ملك مثلا حد يقول لك معلومة ان وانت في المسجد لما انت بتصلي مثلا صلاة الجماعة وتقعد في المسجد على وضوء على طهارة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن في ملك بيدعي لك يقول مثلا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه آه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه ففي ملك قاعد بيدعي لك طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء وعلى طهارة المعلومة دي خلت عندك في ركن الإيمان بالملائكة هيترتب عليه عمل إن أنا دلوقتي وأنا قاعد في المسجد عارف إن في ملك دلوقتي بيدعي لي وبيستغفر ليا فأنا مستشعر ده فيعمل عمل إن أنا خلاص أنا حابب إن أنا أقعد في المسجد على وضوء وعلى طهارة علشان في ملك بيدعي لي وملك بيستغفر لي ف... فدي إشارة شوف بقى كل ركن من أركان الإيمان أنت مثلا عندك الإيمان باليوم الآخر واحد يقول لك انا انا عارف ان في اخره عارف ان في موت عارف ان في قبر لكن التفاصيل ده انا ما اعرفوش فكل لما يتعلم زياده يعرف ان ان القبر فيه سؤال ان في ملائكه هتسال الانسان في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك وان العمل الصالح هينفعه في القبر زي الصلاه وقراءه القران والصدقه واعمال البر كل لما انت بتتعلم اكتر كل ما ده هيزود الإيمان واليقين بتاعك كل ما هيترتب عليه عمل فده باختصار إن كل ركن من أركان الإيمان علشان يزيد محتاج إيه؟ محتاج علم وعمل يعني ركن الإيمان بالله إزاي أؤمن بربنا سبحانه وتعالى إيمان من من من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالأسماء والصفات فكل لما أنا هتعلم عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أقرأ في أسماء الله الحسنى أنا كده بعلي الإيمان بتاعي فلما يحصل معايا مثلا موقف معين بلاء معين ربنا يتعامل معايا باسم من اسمائه وصفه من صفاته سبحانه وتعالى يبقى انا كده فهمت اه ده كده إيه ال- ده من اسماء الله التواب ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معايا دلوقتي ب ب ب بصفته او باسمه التواب سبحانه وتعالى ان دي من معاني اسماء الله سبحانه وتعالى المجيب ان انا دعيت وربنا استجاب لي فانا كده شفت اثر ال- اثر الايمان بالاسم ده فده باختصار فقال لك الاسلام درجه درجه العبادات الظاهره وبعدين قال الايمان درجه اعلى منها ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان الاحسان بقى اعلى حاجه قال تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك تراه إن هو فضل إيه، كل إيه، أركان الإيمان بتاعته بيحاول يكملها لحد لما وصل لدرجة إيمانية إن هو بقى شايف ربنا في كل شيء يعني هو شايف آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى شايف معاملة ربنا سبحانه وتعالى فهو بقى بي- في في منزلة عالية جدا درجة مشاهدة ففي في منزلة الإحسان في درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى يعني لو هو هيعجز عن الدرجة دي الدرجة العالية قوي إن هو بقى شايف ربنا مراقب ربنا في كل حاجة فإن لم تكن تراه فإنه يراك هينزل للدرجة اللي أقل منها اللي هي درجة الإخلاص والتقوى إن أنا دلوقتي عارف إن ربنا مطلع عليا فلما أبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى آه، سميع بصير رقيب سبحانه وتعالى ان ربنا مطلع عليا يعلم السر واخفى هيخليني ان انا ابقى محسن في العمل يعني لما تبقى عارف ان ربنا مطلع عليك دلوقتي سمعك وم- و- وبصير بك سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلبك ده هيخليك ان انت ايه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خليك ان انت تحسن في العمل خليك ان انت تحسن في العمل قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له آه، ما المسؤول عنها فتسألني بأعلم بها من السائل يعني أنا علمي عن الساعة ربنا سبحانه وتعالى استأثر آه، بعلم الساعة ب- بنفسه سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الغيب وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام سبحانه وتعالى فدي من من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى استأثر آه، بعلمها سبحانه وتعالى فقال فأخبرني عن أماراتها طب علامات الساعة إيه؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان العلامتين النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها يعني قيل بعض العلماء قال أن تلد الأمة ربتها يعني يكثر فتوحات فيبقى فيه سبي فيبقى فيه ملك يمين آه، وما ملكت أيمانكم فلما ال- السيد آه، يطأ الأمة دي آه، فتحمل وتخلف فالبنت ال- أو الولد اللي خلفته ده بقى حر عشان هو ال- السيد ده حر وهي أمة فاللي خلفه منها بقى حر فهي خل... هي أمة وخلفت واحد حر أو خلفت بنت حرة ده قيل معنى من أقوال العلماء في الحديث ومعنى تاني بعض العلماء أشار لي أن تلد الأمة ربتها إيه، في إشارة للعقوق عقوق الوالدين إن هيجي زمان إن هتبقى البنت كأنها هي السيدة هي اللي هي اللي بتتحكم في في في أمها وفي أبيها هي اللي بتقول آه، اعمل كذا وما تعملش كذا و- يعني إشارة لتسلط الأبناء على الآباء لدرجة إن هو بقى الأب عامل زي العبد عند الولد أن تلد الأمة ربتها بقت البنت هي اللي تتحكم في أمها هي تتحكم في أبوها وكذلك الإيه الولد مع ال- العلامة الثانية وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن ترى الحفاة العراة العالة حفاة حافي عراة عالة فقراء رعاء الشاء في رعاية الغنم يتطاولون في البنيان يعني واحد فقير وحافي بيرعى الغنم في الصحراء معهوش فلوس فجأة تلاقي الشخص ده اللي حاله كده يتطاولون في البنيان بقى بيعمل حاجات إيه، إيه، أبراج عالية جدا وبقى متقدم جدا في ال- المادة الدنيوية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فدي من علامات من علامات الساعة قال ثم انطلق فلبثت مليا عمر سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ثم انطلق السائل فلبثت مليا فقال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله رسوله أعلم قال إنه ج- فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بعض الإشارات في الحديث حنا طولنا عليكم النهاردة الحديث طويل آه، بعض إشارات في حديث آه، جبريل الحديث الثاني إن شاء الله بإذن الله نكمل في المجلس اللي جاي آه، شرح الحديث الثالث بإذن الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته